ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما اللهم من كادنا فكده ومن أراد بنا شرا فخذه اللهم من كادنا فكده ومن أراد بنا شرا فخذه واحفظنا برحمتك من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت آمين آمين آمين أما بعد فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة شبهات وردود وهذا هو لقاؤنا السابع عشر في هذه السلسلة المباركة توقفنا في الدرس الماضي عند بعض طعنات أعداء الإسلام وجهلة المسلمين في بعض أحاديث رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم ورددنا السهام عن سنة خير الأنام حوالي 12 حديث كلها في الصحيحين طعنوا فيها ورددنا عليها بحول الله وبقوته وقد كان درسا من الأهمية بمكان ورددنا كذلك على طعنهم في حديث الذبابة وفي حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه الليلة المباركة نعود إلى القرآن وكنا قد رددنا على شبهات كثيرة في القرآن طعن بها المستشركون والمبشرون فقولهم إن القرآن فيه تناقض وإن آي القرآن يضرب بعضه بعضا وأن القرآن فيه تكرار ورددنا على ذلك أيضا وفي هذه الليلة رد على شبهة عظيمة وفرية أثيمة يقول هؤلاء الذين أعمى الله بصائرهم وطمس على أبصارهم يقولون إن القرآن فيه تحريف هل وقع في القرآن زيادة أو نقصان هل القرآن فيه تحريف هم يقولون أنتم تزعمون أن الكتب السماوية سوى القرآن حرفت وغيرت وبدلت ولعب بها كثيرا هذا أيضا عندكم في القرآن كيف ذلك تعرف أخي الكريم بداية أنه في السنين العشر الأخيرة اشتدت ضراوة الحملة على الإسلام وبخاصة في ظل النظام العالمي الجديد أو ما يسمونه بالعولمة وزاد من ضروات هذه الحروب وسائل الإعلام الحديثة حيث أننا في عصر تدفق المعلومات وفي عصر السماوات المفتوح وأصبحت دنيانا كالقرية الصغيرة في ثورة عالم الاتصالات فاتخذوا هذه الوسائل كأداة للانقضاض على الإسلام بغية تشويهه والقضاء عليه فنجد على شبكات الإنترنت ما الله به عليم من هذه الشبهات الفارغة ونجد مطبوعات أحيانا مجهولة الهوية ومجهولة المصدر فيها شبهات ضد الإسلام بل هناك قنوات كالمرحاض خصصت نفسها لضرب الإسلام من خلال بعض أغبياء الكفار كل هذا يحتاج إلى جهد جهيد من جميع العلماء ومن جميع الدعاه وهم الذين يفترض فيهم أن يكونوا في الخندق في الصف الأول للدفاع عن الإسلام مش عايزين بقى نذوب في الرقائق والموضوعات الاجتماعية وكذا وكذا ونترك هذا الواجب على كل داعية وعالم الداعية العاقل العاقل ينوع في دروسه فمرة يتكلم في الفقه وأخرى في التفسير وثالثة في التاريخ ورابعة في واقع الناس وخامسة في السلوكيات وسادسة في الأخلاقيات وسابعة في الآداب ينوع ويقدم الأهم على المهم وهذا الموضوع في هذا العصر هو الأهم هم قالوا القرآن فيه تحريف إزاي اتخذ هؤلاء الملاعين من وقائع جمع القرآن وليجة يتسللون منها للنيل من القرآن أو للتشكيك في القرآن والذي ألجأهم إلى هذا أمران أولا يحاولون خلخلة الإيمان في قلوب المسلمين بالقرآن ونزع الثقة في من القرآن الأمر الثاني يفعلون ذلك ليبررون ما هم عليه من تحريف وتبديل وتغيير يبقى هو عايز يقول لك القرآن محرف ليه هدفه ايه أمرين انه يبرر الخيبة اللي هو فيها يقول لك يعني لا, لا تعيرني ولا عيرك انا التالي محرف وانت القرآن محرف ويقول لك وهثبت لك اتنين عشان يزعزع ثقتك في القرآن ويخلخل ايمانك في القرآن طيب الشبهات عندهم في القرآن بتنبع منين قالوا نمرة واحد إن القرآن لم يدون ولم يكتب في مصحف كما هو الشأن الآن في حياة النبي والمصحف ده كده بشكله ده كان في عهد النبي لا طب كان في كتاب بيجمع القرآن في عهد النبي لا يقول لك إذن لم يجمع في مصحف إلا بعد وفاة النبي أضمن منين بقى أنه ما تحرفش إيه كمان قال لك ده جمعه مر بمراحل جمع في خلافة الصديق مرة وجمع في خلافة عثمان مرة وفي خلافة عثمان كان قابلا لإدخال الكثير من الإضافات عليه وبعد سيدنا عثمان أضيفت أشياء على القرآن زي إيه نقط الحروف هو القرآن في عهد الصحابة كانت كلماته عليها نقط لا هذه زيادة في القرآن اهو كنقط الحروف وضبط الكلمات كان في القرآن في عهد الصحابة ضبط لمؤخرات الكلمات الضمة والفتحة والكسرة والسكون والشدة كان مكتوب ده لا ما كانش مكتوب وبعدين علامات الوقف بقى صلي خلي ميم جيم الثلاث نقاط المنقوطة زي في البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه تلاقي فيه إيه ثلاث نقط كده يقول لك هذه كلها زيادات يبقى كتابكم ده أضيف عليه زيادات إذن هو محرف لم يكن بهذه الصورة في حياة النبي بل جمع بعد موته وبعدين جمع مرة في عهد الصديق وبعد كده يجيب 15 سنة في عهد عثمان وزودوا بقى النقاط وعلامات الوقف و والضمة والكسرة والسكون وهذه الأشياء الرد على هذه الشبهة غاية في اليسر أولا من قال أن القرآن لم يكتب في حياة النبي أي جهول قال بهذا إن القرآن كان يكتب في حياة النبي بأمره وعلى عينه وتحت يده صلى الله عليه وسلم كان النبي كلما نزل عليه شيء من القرآن أمر كتاب الوحي بكتابته فور سماعه ما إن ينصرف جبريل عنه إلا ويملي على الصحابة أولا بأول فيكتب كتبة الوحي هذه الآيات يبقى اتكتب في حياة النبي من قال أنه لم يكتب كل كتب ما مات النبي إلا والقرآن في الرقاع وفي الصدور حفظوه في صدورهم وفي سطورهم واضح يا مشايخ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تأخير جمع القرآن إلى حياة الصديق هل لهذا أساس بوحدة القرآن أو هل هذا مس بجلال القرآن إطلاق ليه لأن الصحابة قبل كتابة القرآن هم يحفظونه في الصدور والأصل في حفظة القرآن إنهم بيحفظوا من المصاحف ولا عن طريق التلقي والسماع التلقي والسماع والقرآن ساعدهم على حفظه انت عارف العربي قبل الإسلام كان بيملك ملكة من الحفظ غريبة العرب عموما ما كانوش بيكتبوا النبي قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب مش كده ما بيكتبوش بيعتمدوا على إيه الذاكرة الواحد من العرب ممكن يسمع قصيدة من مئة بيت مرة واحدة يحفظها ده كانوا بيعيبوا على اللي بيكتبوا يقول لك بيكتب يعني عقله على قده ذاكرته تعبانة عنده زهايمر ها حفيظة حفيظة وكانوا عارفين أنساب العرب الواحد تقول له أنت مين بقى يقول لك أنا محمد بن أحمد بن حسين بن علي بن عباس بن كريم بن شفيق ابن ابن ابن, ابن إبراهيم عليه السلام إيه يا عم ده صح حافظ نسبه 30 جد ده حال العرب انت كبيرك عارف الاسم الرباعي وبعد كده ما تعرفش محمد بن ابراهيم بن احمد بن علي ابن ادم عليه السلام تتعبنا بقى أه؟ العرب حفيظة ثم ساعدهم القرآن على حفظه بروعة ألفاظه وبنقائها وبحلاوة جر السه وبشرف معانيه وبروعة نظمه حلو حفظه سهل وربنا يسره للحفظ وللذكر قال ايه سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وإلى الآن القرآن ميسر لمن أراد أن يحفظه بشرط أنه يخلص بدليل أن نجد رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ويحفظ القرآن عن ظهر قلب صح شوف الأرياف فيها إيه بلاش ده أهو ده عربي في النهاية اللغة ساعدته بلا واحد بربري واحد هندي واحد تركي واحد صومالي واحد ماليزي مش لغته ويحفظ القرآن عن ظهر قلب ربنا يسره فجاي بتعتب أو بتعجب إن الصحابة حفظوه لما نتكلم عن حفظ القرآن يا حبيبي الصحابة كانوا يحفظونه في الصدور ويأخذونه بالتلقي أول مخلوق قرأ القرآن من؟ جبريل عليه السلام النبي لا كان بيقرأ ولا يكتب خدوا منه ازاي؟ بالتلقي والحفظ ثم حفظه الصحابة من النبي ثم حفظه التابعون من الصحاب هذه القضية صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إن الصحابة بل والكفار كانوا يترقبون نزول القرآن للاستمتاع بحلاوته حتى الكفار أولم يشهد الوليد بن المغيرة أو غيره لحلاوة القرآن المغيرة الوليد بن المغيرة وكذا أبو لهب وكذا أبو جهل كانوا يتسللوا بالليل ويروحوا يسمعوا النبي وقابلوا بعض كم مرة وتواعدوا انه ما يعملوهاش تاني انا عيب يا ابو جهل افرض حد شافك ها عرب عارفين يعني لغة فالعرب شهدوا له بالحلاوة الوليد قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه يبقى الصحابة حفظوا القرآن في حياة النبي والقرآن اتكتب على سمع وبصر النبي تحت ايده اتكتب في حياته وما مات إلا وهو في الصدور وفي الرقاع في السطور والقرآن يسير وهم أصحاب ذاكرة أمينة أي نعم ثم ساعدهم كذلك على حفظ القرآن أنه نزل عليهم منجما منجما يعني متفرقا أما النهاردة أقول لك خد احفظ القرآن اهو يديك 30 جزء قد يشق ذلك عليك إنما لما تقعد معايا 23 سنة كل أسبوع ينزل لك خمس آيات كل شهر ينزل لك 20 آية مش ده يبقى في الحفظ أسهل نجي المنجم متفرق في مدة 23 سنة هو جبريل جاب, جاب المصحف قال النبي خد كتابك اهو لا كان بينزل متفرق على مدار 23 سنة بحسب الوقائع والأحداث وده ليه ده أسلوب التربية ربنا بيربي مين الصحابة يربيهم فيأخذهم واحدة بواحدة الخمر تحرم على التدريج الربا يحرم على التدريج ولو نزل أول ما نزل من القرآن الربا حرام الخمر حرام حرام حرام حرام حرام لربما أبى العشرات عن الدخول في الدين إنما نزل أولا القصص ها؟ إيه الجنة والنار الوعد والوعيد أي نعم ثم القرآن جمع بعد في حياة الصديق رضي الله عنه جمع ازاي جمع القرآن في حياة الصديق جمع وثائقه كأن القرآن كان في أوراق فجمعت الأوراق وربطت بخيط واحد وجعلت في بيت حفص موجود انت كتبت ايه من النبي سورة الواقعة وانت يا عم سيد سورة الحاقة وانت يا حاج محمود سورة البقرة وهات هات هات وهات وهات وهات وهات جمع ذلك كله بلجنة لجنة رئيسها زيد بن ثابت واللي عنده آية لو قال عندي لوحدي ما تنفعش لازم يجيب اتنين معاه يجيب واحد معاه إلا واحد بس استثني من ذلك مين سيدنا إيه أبو خزيمة صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم واللي عايز أقوله أهم من ده كله بقى من الذي تكفل بحفظ القرآن الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وربنا قال للنبي سنقرئك فلا تنس ما تخافش مش هتنسى لأنه كان بيتعجل يحرك لسانه متعجلا خايف ينسى قال له ما تقلقش سنقرئك فلا تنس وبعدين النبي نفسه كان كل سنة بيسمع اللي حفظه لمين لسيدنا جبريل كل سنة في رمضان يعرض عليه القرآن مرة وفي العام الذي مات فيه عرض النبي القرآن على شيخه اللي هو مين جبريل عرضه كم مرة مرتين سبحان الله العظيم كم صحابي كانوا حافظين القرآن كتير يكفي أن تعرف أنه في حياة الصديق مات من الحفظة سبعون في معركة اليمامة وده اللي خلى سيدنا عمر يشير على الصديق بجمع الايه القرآن شوف سبعين وسبعين كانوا الصحابة كام يعني عشر تلاف عشرين ألف سبعين في المدينة كتير دول سبعون تقول لا لا مش سبعين لا ده في حديث في الصحيحين في أن الذي حفظ القرآن من الصحابة كانوا أربعة أو خمسة شوف الضلالي قال بيستشهد لنا بالصحيحين عشان يهد القرآن طب يا جهول انت فاهم الحديث معناه ايه خمسة أو أربعة اللي حفظوا القرآن من الصحابة وعرضوه على النبي واضح يعني أنا حفظت وسمعت القرآن منه لمين للنبي فاداني إجازة بالمعنى العصري خمسة والباقيين عرضوه على بعضهم فكانوا حافظينه بالمئات مئات الصحابة أي نعم وحاجة مهمة جدا هو القرآن اتجمع في حياة الصديق طب هو الصديق مات بعد النبي بقد ايه ها سنتين ونص ثلاث سنين يعني العهد قريب والكل حافظ ولسه المدينة بتتنفس عطر الوحي والصحابة موجودين أبو بكر الصديق جمع القرآن في آخر خلافته بمشورة من عمر بن الخطاب ألح عمر في مشورته حتى عمل بها الصديق وذلك لما قتل سبعون رجلا من من حفاظه في معركة اليمامة جمع جمع وثائقي زي ما قلت لك اللي عنده صورة واللي عنده بقى هات لي بقى اللي خاف يعني الحجر الرقيق اللي كاتبين عليه واللي عنده رقعة كاتب عليها واللي عنده جريدة كاتب عليها واللي عنده عظام كاتب عليها ده كله اتجمع وضع في خزانة اتجمع اتحط فين في بيت حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنه اللي جمعوا الصديق ده مين اللي كان كاتبه كتبة الوحي كتبوه فين قدام النبي بأمره بمراجعته لما كان يأتيه الوحي فهل أضاف أبو بكر حرفا على ذلك ده جمع الصحف اللي الوحي اتكتب فيها قدام النبي بأمر النبي وجعلها في بيت أم المؤمنين تقول تحريف تحريف ايه يا جهول فين الزيادة فين النقصان وبعد وفاة الصديق أخذ عمر المصحف الذي في بيت حفصة وجعله في حوزته وبعد موت عمر قام عثمان بنسخ القرآن يبقى في جمع ده في عهد مين الصديق وفي نسخ ده في عهد مين عثمان وهقول لك يعني ايه نسخ بس انا عايز اقول ان الصحابة اللي حفظوا القرآن لم يكتفوا بحفظهم وفقط بل حفظوه لأصحاب ولتابعين وكيف لا يعتني الصحابة بالقرآن والنبي قال لهم والحديث رواه البخاري خيركم من تعلم القرآن وعلمه يبقى سيدنا الصديق جمع القرآن بالصورة التي ذكرنا آنفا وثائق خطية كتبت قدام النبي كان ده عنده وثيقة وده وثيقة وده وثيقة جمعها وجعلها في مكان واحد مرحلة الجمع الثانية في عهد سيدنا عثمان وعشان تبقى عارف سيدنا عثمان كان من حفظة القرآن أيضا حفظه كله سيدنا عثمان جمع القرآن ليه ما الذي ألجأه لذلك ألجأه لذلك اختلاف الناس وتعصب بعض الناس لبعض القراءات على بعض القراءات الدولة الإسلامية اتسعت العرب فاهمين بقى في عجم هنود فرس روم أعاجم فأراد أن يجمعهم على قراءة واحدة تعتبر القراءات الصحيحة الأخرى حتى لا يفخر أحد على أحد وحتى لا يدخل في القرآن ما ليس منه سيدنا حذيفة بن اليمان كان في الغزو فجاء إلى عثمان يا أمير المؤمنين أدرك الناس أدركهم قبل أن يفترقوا على القرآن كما تفرق اليهود والنصارى على أسفارهم فنهض للقيام بجمع القرآن بعدما استشار الصحابة ولم يخالفه واحد منهم ده إجماع ولا واحد خالف سيدنا عثمان قالوا نعم الرأي كون لجنة فيها سيدنا زيد بن ثابت ده كان رئيسها وسيدنا سعد بن أبي وقاص وسيدنا عبد الله بن الزبير وسيدنا الحارث عبد الرحمن بن الحارث بن هشام شباب ثلاثة من المهاجرين وواحد أنصاري اللي هو زيد وكان رئيسهم سيدنا زيد وكان من العلماء أعلم الصحابة بعلم المواريث سيدنا زيد قال النبي أفرضكم زيدا يعني أعلمكم بعلم الفرائض يعني علم الإيه المواريث طب وشمعنا جعل سيدنا زيد رئيس اللجنة وشمعنا خلى اللجنة شباب شباب إن الشاب يؤمن عليه غائلة النسيان بخلاف الكهل الكبير صح مش بقى واحد عنده 80 سنة ممكن يخرف لا شباب لسه العقول حديد والذاكرة متينة طيب ومنهم سيدنا مهاجرون سيدنا سعد مع النبي من أول أسبوع أسلم والمسلمين بيتعدوا على الصوابع يعني سمع القرآن كله من النبي من أول آية إلى آخر آية مش كده طب وسيدنا زيد سمع القرآن المدني كله وسمع الآخر من النبي هل غاب الصحابة عن القرآن ما كل يوم بيسمعون من النبي خمس مرات في في يسمعونه من النبي ثلاث مرات في الصلوات الجهرية ثلاث مرات وكل واحد بيقيم الليل كل يوم بيقرأ بجزء بجزئين بثلاثة ويسمعون تفسيره من النبي فكانوا بيتنفسوا قرآن والقرآن عندنا زي أي كتاب عند الآخرين نطلعه بس في ال... ناخد بركة هل غبنا عنه أو غاب عنا لحظة ما كل يوم معانا بنقرأه في الخمس صلوات وبنسمعه وحفظناه ونحن صغار نحن نختلف تمام الاختلاف عن غيرنا صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم طب وسيدنا زيد بن ثابت رئيس اللجنة ليه واحد لأنه كان من كتبة الوحي القرآن المدني كله أو معظمه هو كاتبه بإيديه مباشرة من فم النبي اثنين كان من الحفاظ المتقنين عالم شيخك للنبي حفظ منه وسمع له ثلاثة كان هو الوحيد الذي حضر العرض الأخيرة من القرآن التي عرضها النبي على جبريل وده ما يقتضيش أنه شاف جبريل ولو رآه لعله كان قد تلبس في سور أو سمعه أربعة كان هو الذي جمع القرآن في خلافة أبي بكر كيف تم جمع القرآن في حياة سيدنا عثمان تم بمنهج منصف حكيم دقيق أولا المصحف اللي تم تنسيقه في حياة الصديق كان فين عند حفص لموا الرقاع ورتبوها ونسقوها الآيات دي بعد الآيات دي ودي بسورة كذا دي سورة كذا رتبوها كده مرتب زي ما هو عندك بالترتيب ده المصحفي الموجود النهاردة ادي واحد اتنين الآية لازم يكون يحفظها اتنين لو واحد قال انا حافظ آية كذا يشوفها الأول موجودة في المصحف اللي في بيت حفصة اللي, اللي أبو بكر جمعه اللي هو اتكتب قدام النبي نرجع اه موجودة ايه صح مش كده وبس كمان لازم تجيب معاك شاهد لازم اتنين ولم يستثنى من ذلك إلا واحد سيدنا أبو خزيمة الأنصاري لأن في نص النبي قال عنه شهادته بشهادة رجلين عدلين ولهذا قصة مش كده ده بس شوف الدقة كيف جمع أنا عندي آية نراجع المصحف اللي جمعه الصديق موجودة هتشاهد معاك تاني منتهى الدقة ومنتهى الحكمة ثم قام هذا الفريق بنسخ القرآن نسخه يعني ايه يعني نقلوه في صحيح طب ده تحريف انا معايا ورقه مستند شهاده جوازي شهاده ميلادي اهي دخلتها مكنه التصوير صورت ألف نسخه ايه اللي حصل زودت حاجه نقصت حاجه هذه الصوره الضوئيه مطابقة للأصلية مئة بالمئة ده اللي عملوه نسخوه يعني ايه نقلوه في سبع أو ثمان مصاحف وودوا لكل بلد مصر مصحف الكوفة واحد مصر واحد الشام واحد مش كده وكان اسمه المصحف الإمام وكانت النسخة الأصلية عند عثمان بن عفان رضي الله عنه صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى اللي عمله سيدنا عثمان ده ده يمكن أعظم عمل عمله سيدنا عثمان في حياته لأن الله حفظ به القرآن كما حفظه بالصديق وكما حفظه بأحمد بن حنبل بعده في فتنة خلق القرآن سبحان الله العظيم طب ليه عمل كده عشان الأمة لا تتفرق وعشان بعض مصاحف الأفراد كان فيها بعض الكلمات التفسيرية للقرآن فصفاها حتى لا يدخل في القرآن ما ليس فيه صحابي كتب من النبي وبعدين عرف ان الكلمة دي معناها كذا فكتب على الهامش كذا أه؟ على الهامش كده ممكن بعد موته يحفظ هذا ويدخل فيه العبارات التفسيرية التي ليست من القرآن فسيدنا عثمان صف الموضوع ده كله وحرق مصاحف الأفراد اللي فيها قراءة شاذة أو بعض العبارات التفسيرية وجمع الأمة على مصحف واحد اللي هو يساوي اللي اتكتب في عهد النبي تماما فين الزيادة في حرف زد في حرف نقص الصحابة واحد خالف منهم كلهم أجمعوا على ده هو ده كلام النبي هو ده اللي تلا علينا كلام ربنا صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى الفرق بين الجمعين ايه جمع الصديق جمع وثائق لم المخطوطات اللي اتكتبت قدام النبي وجمع عثمان أه؟ نسخ في مصحف واحد إمام وزعت على كل بلد منه ايه نسخة جميل صلوا على رسول الله يبقى كل النصوص اللي في ايدينا النهاردة هي من كلام الله بلا شك من اول سورة نزلت والى اخر سورة نزلت وبعدين قالوا برضو القرآن أضافوا عليه حاجات مش فيه إذا كنتم تطلعتوا من المصب الأول لا القرآن فيه زيادة بقى فين الزيادة دي يا أمور قال لك هو القرآن أيام النبي كان مكتوب عليه نقط ما كانش فيه نقاط خالص طب ليه لأنهم عرب وكانوا بيكتبوا كده وأصحاب لسان وعارفين المعنى يمشي ازاي فموضوع نقط المصحف ده كان امتى ده في عصر التابعين هناك قول بعد موت النبي بستين سنة ولا حاجة سبحان الله العظيم ادي واحدة اثنين علامات الضبط اللي هي حركة الحركات الاربع الفتحة والكسرة والسكون والضمة وعلامات الوقف مين أول واحد نقط المصحف في كلام كثير أشهرهم أبو الأسود الدؤلي أبو الأسود الدؤلي قالوا بأمر من علي رضي الله عنه أو من غيره أبو الأسود الدؤلي ونصر بن عاص بن عاصم الليثي ويحيى بن يعمر والخليل بن أحمد الفراهيدي وكلهم من كبار التابعين والتابعين كان الأكابر دول كانوا حافظين القرآن عن ظهر قلب الحسن البصري اللي تربى في بيت النبي كان صادم القرآن حفظ عن ظهر قلب طيب نقاط حروف الكلمات القرآنية الغرض منها ايه هل هذه زيادة في المصحف ده تحريف اسمع هذه النقاط هل مست جسم الكلمة الكلمة اللي مكتوبة في الصحيفة من عهد النبي لما حطينا نقاط فوقها أو تحتها النقاط مست جسم الكلمة كلمة هي هي لو شلنا النقاط ها المصحف ناقص حاجة هو هو كذلك علامات الإعراب كذلك علامات الوقف لم تمس جسم الكلمة لو شلناها كلها هو ده المصحف حطيناها ما زادش حاجة امال عملوها ليه كلها من أجل خدمة النص القرآني ومن أجل أن تتلو القرآن تلاوة صوتية صحيحة وهي وسائل إيضاح لا سيما لمن يقرؤون القرآن من المصحف وبقول الأصل في المسلم انه بيحفظ القرآن منين من المصحف لا بالسماع بس انك ممكن تحفظ من المصحف غلط الف لام ميم مكتوبة ازاي ألم مش مكتوب ألف باسم الحرف ولام يعني لم ألف ميم يه ميم مش مكتوبة كده مكتوب ألم قريتها أنت إزاي ألف لام ميم يبقى أنت هتاخدها دي بالقراءة ولا بالسماع بالسماع احنا كنا مرة زمان مع واحد ف- فزلوك كده فقال اه المصحف وانا مش عارف اقرأ فقرأ حميم قرأ ايه حم قلت له ايه يا حمو ده حم ايه الحم يا عم روح استحم اجري يبقى انك تاخد القرآن ازاي السماع يبقى علامات الوقف النقط دي خدمة النص دي ما زودتش حاجة ده عشان تعرف تقرأ زي اي كتاب في الدنيا تلاقي له هامش تحت هامش عشان تفهم اللي مكتوب يقول لك رواه خاء يعني ايه البخاري ميم يعني ايه مسلم تاء يعني ايه الترمذي كده زودوا حاجة على كلام النبي يا عم دي مصطلحات عشان افهم يا عم الحاج النقط دي هو مش حاج الله يخرب بيته بقى يا عم الضلال النقاط دي عشان خدمة النص ما مسيتش جسم الكلمة ما شلناش حاجة وحطينا حاجة هو هو ده كلام ربنا صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نعم طب والنقاط دي لو ما حطيناهاش النهاردة العرب النهاردة طبعا العرب النهاردة عرب على ما تفرج واحنا بنعرف نتكلم عربي الصحابة كان عادي بص كده يفهم المعنى خلاص يقرأ مش محتاج نقط طيب لو شلناها ناس تقرأ غلط كتير يعني لما ربنا يقول كمثل جنة بربوة شيل نقطة جنة اللي هي نقطة الجيم تقرأها كمثل حنة بربوة ممكن تبقى النقطة فوق الحاء خنة بربوة ممكن تبقى نقطة فوق الحاء ونقطتين تحت الياء نخليها كده خية بربوة أو تبقى جية حبة جنة خبة حية طب وانا ما انا بقول لك اسمع عشان تحفظ ده الاصل فينا بنحفظ القرآن بالايه بالسماع وعشان برضو ما نتعبكوش نقطنا هذه الحروف حتى لا تختلط عليك الأشياء واضح يا إخواني لكن ما مسناش جسم الكلمة لا زودنا ولا نقصنا وهذا أمر من المصالح المرسلة وخدمة جليلة للقرآن إيه كمان يقول لك وعلامات الوقف قلي صلي قلي يعني لك أن تصل والوقف أولى طب ليه يجي عند يقول لك قلي لأن المعنى كامل كده قلي ولو وصلت لا إشكال لن يؤثر هذا في المعنى صلي لك أن تقف والوصل أولى ها طب ميم علامة وقف إيه لازم لو ما وقفتش المعنى هيتغير هتلخبط الدنيا زي ايه لما ربنا سبحانه يقول انما الله اله واحد سبحانه سبحانه ان يكون له ولد لازم تقف على ولد وقف لازم لو كملت تبقى غلط اللي بعدها له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيل لو وصلت لأوهمت أن الله له ليس له ولد له ما في السماوات وما في الأرض بس ده, ده لا يمنع أن كل ولد ملوش ما في السماء وما في الأرض لك اهو أن يكون له ولد له ما في السماوات أو ملوش ولد للي في السماء بس ممكن يكون له ولد للي في الأرض أو ليه حاجة تانية أقف عند قوله أن يكون له ولد أقف لازم ملوش ولد له ما في السماوات وما في الأرض ده عايد على مين على الولد ولا على الله على الله يبقى علامات الوقف دي برضه لخدمة ها النص الايه القرآن صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب يبقى الخلاصة هذا هو تاريخ جمع القرآن منذ أول آية نزلت منه وإلى آخر آية نزلت منه كان محفوظا في الصدور ومتلوا بالألسنة ومسطورا في الرقاع في عهد النبي ثم مجموعا في مصاحف ولم يخضع لعوامل المحو ولا القرض ولا التحريف ولا التبديل ولا الزيادة تروح أي بلد في الدنيا تقول هاتوا المصحف اللي عندكم هو هو في الصين في الهند في موريتانيا في أمريكا في فرنسا في المريخ في الوق الواق هاتوا المصحف يا أخواننا اللي عندكم الآية يختلف حاجة عن اللي معاك هو هو ترتيب الصور هي الآيات هي هذا هو تاريخ القرآن وما غبنا عنه لحظة ولا غاب عنا لحظة نقرأه في الصلوات صباح مساء نقرأه في قيام الليل نقرأه من المصاحف نسمعه في الإذاعات حفظناه ونحن صغار هناك جامعات كجامعة الأزهر أصلا بتخدم على القرآن لازم الطالب يحفظ قد كده في سنة كذا وسنة كذا ما يتخرجش اللي هو ايه صمه ما غبنا عنه لحظة وما غاب عنا لحظة فهل في تاريخ القرآن ما يدعو إلى الارتياب أو هز الثقة هل أصاب آياته المحكمة خلل أو اضطراب هل رأيتموه غاب لحظة عن أمة الإسلام أو غابت الأمة عنه لحيظة هل رأيتمونا جهل بمصدره وبتطور مراحل جمعه هذه بضاعتنا فأين أنتم منا أخبرونا عن الذي عندكم من تحريفات وتبديلات وتغييرات دي شبهة الشبهة الثانية قالوا اسمع بقى القرآن محرم ليه يا جاهل قال تعدد المصاحف سيدنا عثمان بن مسعود كان له مصحف كانت في مصاحف لبعض الأفراد ودي اللي حرقها سيدنا عثمان أولا يدلل تعدد المصاحف على أن القرآن فيه تحريف طبعا الشبهة دي وثيقة الصلة باللي قبلها قلنا بدأ الجمع في عهد أبي بكر وكان جمع للوثائق اللي اتكتبت في حياة النبي قدام النبي ثم نسخ في عهد عثمان يعني كتب في نسخ متكررة وزعت على بلاد المسلمين طيب النسخ ده عبارة عن ايه قلنا لون من ألوان تعدد المصاحف وهو تعدد أوراق لا تعدد كلام هما بهاي مش عايزين يفهموا ده تعدد ايه اوراق مش تعدد ايه كلام قلت لك مثل زي الصورة الضوئية مستند من صوره في المكنة ألف صورة تقول يا ألف صورة ألف نسخة نسخ متعددة أيوة ده تعدد ورق مش تعدد إيه كلام ما الكلام هو هو الكلام هو هو بالملي أي نعم طب وسيدنا عثمان حرق بعض المصاحف ليه فيها قراءات شاذة فيها بعض العبارات التفسيرية وأجمع الصحابة كلهم على ذلك طيب واللي عملوا ده خدمة للقرآن وسيدنا عثمان حرق بعض المصاحف مع انه ما كانش فيه تحريف اطلاقا في حياته وتعامل بالقسوة دي لأنه كان بعيد النظر خاف على الأمة من الضياع ففعل ذلك في عصر الضبط والحفظ حتى لا تفرق الأمة كما تفرق أهل الكتاب الشبهة يقول لك لا المصاحف يا حبيبي المتعددة فيها زيادات ونقصان تقولوا ازاي يقول لك في مصحف عدد سور القرآن فيه أكثر من مصحف آخر تلاقي عدد الصور 113 صورة ومصحف اللي في ايديك عدد الصور 114 صورة ومصحف عدد الصور فيه 112 صورة اهو وعدد الآيات هنا غير هنا غير هنا عدد الآيات المصحف اللي في ايدينا العثماني 6236 آية مش كده 6236 آية يقول لك لا في مصاحف ثانية فيها عدد الآيات أكتر وعدد الكلمات أكتر عدد الكلمات كمان أكتر ففي زيادة ونقصان أهو نقول له افهم يا جهول إن الاختلاف في العدد لا في المعدود الاختلاف في العدد لا في المعدود زي ايه مثلا من قالوا ان عدد سور القرآن 113 سورة اعتبروا سورة الانفال وسورة التوبة واحدة لان سورة التوبة ليس فيها بسمال او سورة واحدة انا انا بخطب الجمعة هنا من كام شهر قلت بعض العلماء اعتبروا سورة القارعة مع سورة العاديات اللي قبلها ايه القارعة اللي بعدها التكاثر مش كده اللي بعدها التكاثر اعتبروا القارعة والتكاثر واحد وقلت مرة من أهل العلم من قالوا سورة الفيل ولإيلى في قريش واحد ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش ده حصل ليه لإيلاف قريش عشان ربنا يؤمن قريش على تجارتها في الشتاء والصيف في علماء قالوا كده قالوا دي سورة واحدة يبقى اختلفوا في الكلام زودوا حاجة في الكلام نقصوا كلمة لا يبقى هو هو القرآن الاختلاف في العدد مش في المعدود فاهمين دي اللي فاهم حاجة صلى على رسول الله اه كله فاهم صلى الله عليه وسلم ولك طاب يا اخوي طلعت لنا من مشكله الصور ده 112 114 قلت الصور هي هي ده قال الصورتين دول صوره وده قال الصورتين دول صوره فاختلفوا في العدد دون المعدود طب والايات في مصاحف عدد الآيات فيها أكتر من مصاحف تانية برضو الاختلاف في العدد مش في المعدود الله في علماء اعتبروا آية آيتين وآيتين آية في الفتح سبع المثاني واللي يقول لك دي ثمان آيات مش كده مثلا يعني آخر آيات الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللي يقسمها ايتين واللي يجعلها ايه آية واحدة زودوا كلمة في الفتحة نقصوا حاجة النص هو هو اختلفوا في عده فالاختلاف في العدد لا في المعدود صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك لا في اختلاف فين قالوا الشيعة قالوا ان عثمان بن عفان حذف صور كان فيها مدح لأهل البيت كان في صورة اسمها صورة النورين استبعدها عثمان من المصحف والرد ده مش كلام كل الشيعة ده كلام حمير الشيعة الغلاة منهم وكل الشيعة الآن لو سألناهم يقول لك لا ما بنقولش كده إن هم عندهم التقية أه؟ يبدي حاجة بخلاف ما يبدي على أي حال من قال أن القرآن محرف نقيم عليه الحجة لعله جاهل ونحن نعذر الناس بجهلهم نعلمه يمكن عنده شبهة جاهل راجل من العوام أو قال له واحد كده وخلاص نعلمه نقيم عليه الحجة نزيل الشبهات فإن أصر هو كافر مش مسلم ومع ذلك الرد المنطقي السهل بقى سيدنا عثمان حذف آيات في المصحف فيها مدح لسيدنا علي قالوا آه طب هم الشيعة ظهروا إمتى أصلا في عهد عثمان ظهروا كده لا البؤرة بؤرة اليهود الملعون عبد الله بن سبأ ظهرت في آخر عهد عثمان بعد جمع القرآن ونسخه بعد الموضوع ده خالص إنما التشيع بدأ بجلاء وضح بقى كده بعد واقعة التحكيم التي كانت بين سيدنا علي وسيدنا معاوية معنى هذا ان الحاجة الغمط حق سيدنا علي في خلافة عثمان لم تكن ملحة ما الذي يلجئه على غمط حق سيدنا علي التشيع اصلا ظهر بعد موت عثمان خالص بعد جمع القرآن ونسخ القرآن خلصنا لك لا هو يعمل كده ليه كان في بينه وبين سيدنا علي حاجة اطلاقا أضف إلى ذلك أن كل الصحابة بما فيهم سيدنا علي نفسه أثنى على فعل سيدنا عثمان وهل كان سيدنا علي يعرف أن عثمان أخفى من القرآن شيء ويسكت له هو الشجاع البطل وهل الصحابة تواطؤوا على كتم شيء من القرآن سيدنا عثمان عمل قرار ديكتاتوري هنلغي الآيات دي فصفقوا له بقى الصحابة كده لا يا حبيبي أضف إلى ذلك إن كل الشيعة الآن لو قلنا لهم إيه رأيكم في المصحف اللي في إيدينا يقول لك هو ده كتاب ربنا هو ده لا في زيادة ولا نقصان واضح يا إخوان اللي يقولوه بقى في الكواليس بتاعتهم دي قصة إيه أخرى طيب يطلع لك بالشبهة الثالثة والأخيرة يقول لك لا القرآن فيه تحريف ليه قال يا أخي يقول لك القرآن له كم قراءة عشر قراءات مش كده قراءة ورش قراءة حفصة عن عاصم قراءة آه مين شعبة بتوع المغرب وليبيا ولا قالون مش كده يعني عشر قراءات ايه معنى تعدد قراءات القرآن ببساطة كده قراءات القرآن هي النطق بألفاظ القرآن كما نطقها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني هو قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا قالها كده وقرأها إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا ده صح وده صح هو سمعها من جبريل كده وكده وقال لهم اكتبوها كده وكده وحفظوها كده وكده يبقى القراءات دي زيادة في القرآن ولا هي نفسها قرآن ده هي القرآن فافهم أخي الكريم هداك الله وقال بعضهم بل القراءات اختلاف اختلاف ألفاظ الوحي في الحروف أو كيفيتها من حيث التخفيف أو التشديد وغير ذلك خذ عندك مثال قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم دي اللي معانا بتاعت حفص يا عم الله يصلح حالك صلوا على رسول الله ها أه؟ قد جاءكم رسول من ايه من أنفسكم دي قراءة حفص اللي احنا حافظينها من أنفسكم يعني ايه ليس بغريب عنكم عارفين وعارفين نسبه إنسان لا هو جن ولا ملك من أنفسكم تعرفونه مولدا ونشأة وتربية ولغة هو سيدنا النبي غريب ما انتوا عارفين كنتوا بتقولوا عنه الصادق الأمين هتكذبوه دلوقتي لا عمره شرب خمرة ولا كرب ولا سجد لصنم ما انتوا عارفينه من أنفسكم هذه قراءة قراءة أخرى عند غير عاصم لقد جاءكم رسول من أنفسكم من إيه؟ أنفسكم الكلمة اتغيرت صلب الكلمة هو هو اللي اتغير إيه؟ التشكيل والمعنى اتغير آه طيب بصورة مقبولة ولا مرفوضة مقبولة تصطدم مع أصول وفروع الدين لا من أنفسكم يعني إيه؟ من أزكاكم وأطهركم آه دي صح ودي صح هو أزكى ولد آدم أطهر ولد آدم وهو من العرب يعرفونه نشأة وتربية ومولدا إيه المشكلة جبريل قرأها له كده وكده وهو حفظها للصحابة كده وكده هذا هو القرآن صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عايز أقول حاجة مهمة جدا موضوع تعدد القراءات ده موجود فين في بعض الكلمات اللي, اللي العلماء عدوها بالواحد يعني في صور برمتها الكل بيقرأها زي بعض صح ممكن تلاقي في صورة كلمة كلمتين خمس ست صورة بحالها فيها مثلا ألف كلمة تلاقي القراءة دي بتختلف عن دي في النطق في كلمة واحدة دي مهمة جدا برضه في الفتح الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين مالك يوم الدين دي القراءة اللي معانا قراءة أخرى ملك يوم الدين ملك مالك يوم الدين هو المتصرف فيه سبحانه وتعالى القاضي فيه اللي هو ربنا مالك يوم الدين بس طب وأيام الدنيا مين اللي بيملكها هو برضه أمال اللي قال مالك يوم الدين لأن في الدنيا هناك من يريد أن ينازع الله في ملكه مش فرعون قال أنا ربكم الأعلى والنمرود قال أنا أنا لسيدنا إبراهيم أنا آتي بالشمس أنا رب العالمين أحيي وأميت ها أه؟ طب في الآخرة بقى حد هينازع في ملكية يوم الدين لمن الملك اليوم لله الوحده عندنا مالك يوم الدين قراءة حفص قراءة أخرى ملك يوم الدين ده صح وده صح سيدنا جبريل قرأها كده والنبي حفظها منه كده وحفظها للصحابة كده حتى كلمة مالك مكتوب في المصحف ازاي ها ملك وعليها ايه واحد صغير اول يشعرك ان ده ممكن تقرأ كده وكده ها سبحان الله العظيم ده في مصحف عثمان اللي هو نقله بالظبط من اللي اتكتب قدام النبي مش كده اللي هو معانا دلوقتي وانت عارف ان المصحف ده جمعه كده جمعه بالشكل ده سنة مش من حق حد يرتبه بمزاجه الترتيب ده دين ما يجيش بقى هطبع مصحفين على روح امي طب يا روح امك هتعمله ازاي هحط الاول ال عمران عشان بحبها قوي بصراحه وبعد كده سوره الفيل وبعد كده التكاثر انت هت ده دين يا ابني الترتيب ده توقيفي مش بمزاجك دي مهمة برضو طيب فمالك يوم الدين صح مالك يوم الدين صح مالك يوم الدين هو بيملك الدين أمور الآخرة وأمور الدنيا بس قال مالك يوم الدين لأن في الدنيا في بعض الجهلة يريدون أن ينازعوا الله في ملكه إنما في الآخرة كله هيسلم من الملك المين لله الواحد القهار وملك ملك يعني المدبر لشؤون عباده حاكم عباده الآمر والناهي فيهم له مقاليد الأمور ما ظهر منها وما بطن سبحانه وتعالى قراءة أخرى في آية يوم يكشف عن ساق يوم يكشف عن ساق دي احنا حافظين قراءة حفص يوم يكشف عن ساق قراءة أخرى يوم تكشف عن ساق صلى على رسول الله تكشف ثاني ايه يكشف دي المجهول ودي المعلوم تكشف برضه مفيش خلاف تكشف عن ساق يبقى الساعة والعرب إذا اشتد عليهم أمر قالوا كشف عن ساقه وفي شعرهم كشفت لهم ساقها وبدا من الشر البراح يكشف عن ساق أهل السنة السلف لهم كلام في هذا طويل معلوم ومنهم من أهل العلم قال ساق العرش في تفاصيل ده مش وقتها لكن ده صح وده صح الرد على الشبهة في نقاط بقى نقول واحد حظى القرآن الكريم بعناية منقطعة النظير في حياة النبي بالحفظ في الصدر والسطر وبعد وفاته سمعه النبي سماعا صوتيا من فم جبريل علمه شديد القوة وسمع الصحابة القرآن صوتيا من فم النبي فكتبوه وحفظوه ولم نزل كمسلمين نسمعه من مشايخنا ونحفظه منهم بالتلقي بالتلقي هذا هو الأصل في القرآن وإلى أن يرث ربنا الأرض وما ومن عليه وبعدين علماء القراءات القراءات دي لها علماء والنهاردة بقوا أنظر من الكبريت الأحمر علماء القراءات دول صراحة علم القراءات علم مهجور مهجور فعلا يعني ممكن نعد لك على الصوابع كم واحد في مصر متميز في ده يتعدى على الصوابع علم هجر علماء القراءات بقى أي قراءة كده قبلوها تعالى قول لي بقى كذا أقول لك ماشي قراءة قراءة ده علم محصوا هذا العلم أولا هقبل القراءة لازم تجيب لي السند الصحيح عن النبي لك من قراءة حفص عن عاصم عن عن عن عن, عن النبي محمد يبقى لازم يكون في صحة ايه سند ده قاله النبي شيخ شيخ شيخك سمعوا من النبي ادي واحد اتنين القراءة لازم توافق الرسم للمصحف الشريف الذي أجمعت عليه الأمة في خلافة مين عثمان بن عفان رضي الله عنه فعشان كده بقول لك ترتيب المصحف ده وكتابته بالشكل ده كتابة ايه توقيفية يعني دين ثلاثة لازم تكون الكلمة اللي في قراءتك توافق وجه من وجوه تراكيب اللغة العربية لأن الله أنزله بلسان عربي مبين أربعة يكون معنى القراءة غير خارج عن قيم الإسلام ولا عن أصوله ولا عن فروعه فلو تخلف شرط من هذه الشروط فالقراءة باطلة منكرة شاذة نكبر عليها أربعا ولا تقبل أبدا ولذلك أقول لك القراءات الشاذة حاجة اسمها القراءات إيه؟ الشاذة أو الباطلة ومن جمع القراءات الشاذة في كتاب في علماء جمعوا الشاذ في كتب أكثر كتاب يا أخوانا اتخدم المصحف أحد العلماء قال لو إن الناس جمعوا الكتب اللي اتكتبت في خدمة القرآن ورصوها كده جنب بعضها تغطي سطح الكرة الأرضية بلا مبالغة ده اللي اتطبع من الكتب ما يساويش واحد في المليون مما خط التتار لما دخلوا بغداد وحبوا يعملوا جسر في النهر عملوه بايه بالكتب تخيل ردموا النهر بالكتب عملوا جسر يعدي عليه جيش كانوا كام كتاب دول وده في مكتبة واحدة في بلد واحد بغداد امال كان في الشام قد ايه واللي في مصر واللي في المغرب واللي في القيروان ولسه الان لحد دلوقتي في مخطوطات لم تطبع لسه كتير قوي قوي ملايين المخطوطات فجمعوا القراءات جمعوا الشاذ ابن جني العالم ابن جني جمع القراءات الشاذة وحصرها في كتاب صلى على رسول الله والكلام ده قال الدكتور الله يرحمه محمد عبد الله دراز رحمه الله تعالى والمهم اسمع أخيرا شهادة بعض الكفرة الكفرة اللي عندهم نزاهة قالوا ايه في القرآن واحد اسمه المستشرق لوبلو يبدو انه فرنساوي لوبلو ده لوبلو افندي قال ان القرآن هو الكتاب الرباني الوحيد الذي ليس فيه أي تغيير يذكر وشهد شاهد من أهله الثاني اسمه دكتور موير قال إن المصحف الذي جمعه عثمان وتواتر انتقاله من يد ليد حتى وصل إلينا بدون أي تحريف وحفظ بعناية شديدة ولم يطرأ عليه أي تغيير بل نستطيع أن نقول إنه لم يطرأ عليه أي تغيير إطلاقا في النسخ في النسخ التي لا حصر لها والمتداولة بصورة واسعة في كل بلاد الإسلام فلم يوجد إلا قرآن واحد لجميع المسلمين حتى للفرق المتنازعة اللي فيها خلل هو ده برضه سبحان الله أفلا يدل ذلك على أنه كتاب من عند ربنا سبحانه طبعا مش محتاجين لشهادة ده ولا ده ولا ده كفاية علينا قول الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وعليك طرفة أختم به طرفة في عهد الخليفة المأمون الخليفة المأمون كان يحب كتب العلم قوي ولذلك نشطت في حياته حركة الترجمة كان يقول اللي يجيب لي كتاب ويترجمه له وزنه ذهب وكتب زمان كانت توزن كتاب كتاب فكان بيجلس في مجلسه مترجم يهودي فقال له مرة أنا آن لك أن تسلم فغضب اليهودي وأبى وانصرف طبعا ده في دليل برضو على أنه لا إكراه في الدين وعلى أن الإسلام لم ينتشر بحد السيف احنا عملنا درس درس بحاله في الموضوع ده غاب شهر شهرين وجاله قال له الآن الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فعجب قال دعوتك للإسلام ولم تسلم حتى مجاملة لي كده وكده والآن تأتي طواعية وتسلم ما الذي حصل قال تفكرت في كلامك ثم أخذت نسخة من المصحف وكتبتها بخط بديع جميل وأنا أنقصت منها ما شئت وزدت عليها ما أحب حذف وزود وبعد صلاة الجمعة وقفت أمام المسجد الجامع وعرضتها للبيع فلما وقعت في يد أول رجل صاح بعدما نظر فيه أيها الناس هذا مجرم يريد أن يحرف في القرآن قال فتناولوني بأيديهم وانهالوا علي ضربا قلت كتاب لا يزاد فيه حرف ولا ينقص إنه من كلام الله قال ثم أخذت بعد نسخة من التوراة وفعلت فيها ما فعلت مع القرآن وعرضتها للبيع بعدما نسختها بخط جميل بديع فتنافسوها وبعتها بأغلى ثمن قلت كتاب يضاف عليه ويؤخذ منه ولا يعلم أهله بذلك إنهم والله لعلى باطل وكذا فعلت بنسخة من, من كتاب النصارى واشتروها بأغلى ثمن قلت كتاب يضاف عليه ويؤخذ منه ولا يعلم أهله بذلك إنهم والله لعلى الباطل ولذا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله احنا كتبنا يا ابني في صدورنا قرآننا فين قصدرنا أعذب كلام نسمعه بالأذن القرآن ما غاب عنا ولا غبنا عنه يجري في دمائنا يجري في عروقنا مع الدماء نقوم عليه وننام عليه نتنفس قرآن فأنا لمجرم أن يحرف فيه وربنا الملك هو الذي حفظه يقول اشمعنا بقى القرآن اللي ربنا حفظه ما دي برضه كتب سماوية لأن القرآن هو كلمة الله الأخيرة فلو حرفت ماذا بقي للناس هذه الحكمة وهذا من فضل الله علينا الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة إن شاء الله في الدرس الآخر شبه أخرى في القرآن وفي غيره والسلسلة دي طويلة فنسأل الله أنه يعن عليها وأي أحد يسمع بأي شبهة يجيبها لي وإحنا هنرد عليها بهدوء وبعلم إن شاء الله اللهم اغفر لنا وارحمنا عافنا واعف عنا إلى غيرك لا تكلنا من شر عبادك سلمنا آمين